بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد ولد آدم أجمعين رحمة الله المهداه ونعمة الله المسداه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه نسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك وأن تمن علينا بشفاعته وأن تجعلنا أهلا لها وأن تجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى يوم القيامة أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه وبعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الأسرة في ظلال الإسلام والجميل في هذا الأسبوع أننا نستظل هذه الليلة بظلال وارفة وروائح طيبة هي روائح رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها السادة الكرام يسرني في بداية هذا اللقاء المبارك أن أبدأه بتهنئتكم جميعا بمقدم هذا الشهر العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر نصر وبركة وتوفيق للمسلمين وأن يرفع فيه راية الإسلام فوق كل الرايات وألا يجعل لأحد من غير المسلمين سلطانا على المسلمين وأن يفرج كروب المكروبين اللهم آمين أيها السادة الكرام يسرني في هذه الليلة المباركة كذلك أن ألتقي بعلم من أعلام من أعلام الدعوة الإسلامية وأستاذ فاضل من أساتذة جامعة الأزهر تخصص في الطب وفي علم المسالك البولية وجراحة تلك المسالك إنه الأستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب في جامعة الأزهر في مدينة دمياط والمشرف على الدعوة في المركز الإسلامي الطبي التابع أيضا لكلية الدراسات الإسلامية وكلية الطب أيضا بجامعة الأزهر في دمياط يسرني أن أقدم إلى حضراتكم أستاذنا الأستاذ الدكتور علي فرج في حوار أراكم في أمس الحاجة إليه وسيتضح بعد قليل مدى الحاجة الملحة إلى هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات أستاذنا الفاضل وفي ميزان حسناتكم أجمعين وأسأل الله أن يتحقق الهدف الذي جئنا هذه الليلة من أجله وأن يعم النفع به إن شاء الله السلام عليكم أستاذنا الفاضل وكل عام وأنتم بخير وعليكم السلام ورحمة شكرين أستاذنا جزاك الله خيرا دي يعني مقدمة أنا يعني أقل بكثير من هذا إني أراكم الله يكرمك يعني إني أراكم جديرين بها إن شاء الله يكرمك يا باشا شكر الله لكم تلبيتكم للدعوة جزاك الله خير وبداية أيها السادة الكرام ينبغي أن نقول لإخواننا أولا بأن الصحة التي أكرمنا الله بها هي أمانة في أعناقنا ائتمننا رب العزة على تلك الصحة وهي ملك لله كما أن أجسادنا ملك لله تبارك وتعالى وينبغي أن نكون أمناء على صحتنا لأن الله عز وجل خلقنا لغاية سامية لا يمكن ابدا ان نؤديها الا بصحتنا وعافيتنا وهي في اعلى حالاتها ومستوياتها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعباده لا تأد لا تؤدى في اكمل صوره الا والصحه في احسن حالاتها امانه في اعناقنا لربنا الكريم امانه في اعناقنا من اجل اولادنا وازواجنا بل ومن اجل الوطن الذي نشرف جميعا والامه التي نشرف جميعا بالانتماء اليها وحتى ياكل الواحد منا من الحلال الطيب من المهم جدا ان نحرص على هذه الصحه ولذلك انعقد هذا اللقاء المبارك وبدايه سنترك لاستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور علي فرج ان يحدثنا عن حاجه الجسم الى الماء لان مرضى المسالك البوليه على وجه الخصوص حاجتهم في الصيام وفي نهار رمضان حاجتهم اكثر من غيرهم الى الماء ساترك لفضيلته ان يحدثنا في هذا الامر حتى يتمكن مرضى المسالك البوليه من اداء الصيام على نحو جيد مقبول باذن الله تفضل استاذنا فحدثنا عن حاجه الجسم الى الماء وكيف يتصرف مريض المسالك البوليه في نهار رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الله سبحانه وتعالى بين أهمية الماء في تكوين الإنسان عندما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم.
يعني الحيوية نعم.
التي في أجساد الكائنات الحية نعم.
ترجع إلى الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم.
وللعلم فإن حوالي 70% من وزن الإنسان مية وت... آه وتقريبا معظم الكائنات 70% من وزن البني آدم ماء سواء في الدم سواء بين الخلايا سواء في داخل الخلايا المهم 70% من وزننا تقريبا ماء ولذلك الماء ضروري جدا للحياه نعم.
وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم.
هذا الكيان الإنساني كرمه الله عز وجل نعم.
فقال ولقد كرمنا بني آدم تكريم عظيم في الخلقة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نعم.
ولك أن تتخيل أي شكل تاني لو كان الواحد له عين في الوسط بدل عينتين أو ثلاثة أو أنف ورا أو فم كل ده لن يأتي بالجمال والكمال ك- ك- كتلك أو كذلك أو كالشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وصوره في هذه الحالة جميل.
ومن برضو المهم أن نشير إلى أن عظمة هذا الكيان خلت من الأسباب التي يعني ربنا سبحانه وتعالى أشار إلينا وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني انظروا إلى أنفسكم مريض المسالك البولية مريض المسالك البولية متعدد الأنواع ممكن يبقى عنده حصوات ممكن يبقى عنده التهابات يبقى عنده ضخم في البروستاتا يبقى عنده ضيق في مجرى البول حاجات كتيرة قرحه في المثانه.
قرحة في المثانة وهكذا هذا المريض طبعا المسالك البولية هو الجزء المنوط بإخراج الماء الزائد من الجسم في صورة بول هذا الماء به الأملاح المذابة ونواتج التمثيل الغذائي الضارة والسموم التي لو اختزنت بالجسم لا أهلكت.
آه أهلكت فربنا سبحانه وتعالى خلق في الإنسان كليتين كل كلية فيها مليون وحدة ترشيح على الأقل مليون وحدة ترشيح يعني الكليتين فيهم 2 مليون جهاز يصفي الدم علشان ينزل المواد السامة والضارة في البول إلى خارج الجسم ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى بأنه خلق الاثنين كلية ما خلقش كلية واحدة علشان ده مجاري معرضة لالتهابات ولحصوات يبقى فيه تعويض لكي تقوم بمهامها عشرات السنين في العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لمن يعيش يمكن واحد مقدر له يعيش 90 100 سنة يبقى عنده احتياطي من الكلى يكفيه لهذه المدة وإن تعرض لبعض المشاكل ففي احتياطي لما يبقى الواحد ممكن يعيش بنص كلية وعنده كليتين يبقى عنده 400 المية مم.
أربع أضعاف الطاقة المطلوبة نعم ده ده من من عظمة هذا الخلق ومن عظمة الخلق أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلى داخل الجسم جوه يعني مش تحت الجلد أي واحد يخبط واحد يبقى يخبطه في الكلية نعم.
يعمل له نزيف فيها وي- ويبوظها له لا ده محفوظة بعض- بعضلات كثيفة من الظهر من ورا نعم.
وبالأمعاء من قدام وبعض الضلوع ده كله علشان صعب جدا ولذلك وما يسمى بحوض الكلية ده حوض يحميها.
الكلى جزء من تكوين من من تركيب الكلى لكن الكلى حواليها غلاف دهني اه هذا برضو الغلاف الدهني من- للحماية.
آه، للحماية حتى لو حصل منها أي تسرب لأي سبب الغلاف الدهني يحيطه ويحافظ عليه ويمنع من تسربه إلى الخارج لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولذلك الكلى يعني م- لما لأهميتها زي الدماغ المخ لأهميته ربنا خلقه في حجرة عظمية نعم طب لو كان ال- ال- المخ ده تحت الجلد ما كان حد يخبط واحد ده خلاص نعم.
لكن خلقه في حجرة عظمية يبقى ترجع أهمية العضو إلى الم... أيضا إلى المكان الذي خلقه الله فيه وإلى الوضع التشريحي اللي ربنا خلقه فيه يعني الكلى خلقها ربنا فوق وجعل البول ينزل لتحت عشان حتى يساعدها في عملية الجاذبية يعني لو الكلى آه.
دي لتحت والبول بينزل ويطلع من فوق كان طب الناس هو هو ماشي البول يتحوش تحت كانت بقت مشكلة اه صح لكن ربنا خلق الكلى فوق سبحان ترشح البول سبحان الله.
والبول ينزل من خلال الحالب والحالب كما ذكرنا سابقا أنبوبة عضلية حوالي 25 سنتي مكونة من ثلاث ع- طبقات من العضلات وسميت حالب لأنها تحلب البول مم.
يعني ليست أنبوبة مجرد البول ينزل فيها فقط لا لها وظيفة هي بتعدي البول بس بتحلبه من فوق مم.
ولذلك في الأشعات ما نلاقيش البول آه، في الأشعة اللي بالصبغة ما نلاقيش البول خط كده إلا نادرا لما يكون ضاغطين عليه أو في خلل لكن الطبيعي تبقى حتة وبعدين ما فيش وبعدين حتة ليه؟ لأن الحتة اللي ما فيش دي الحالب ضاغط عامل س- perist- peristaltic آه، عشان حركات يرفع إن- إلى ال- عشان يز- يحلب مم.
حلب هو اسمه حالب قلب اه حالب لأنه يحلب البول من حوض الكلى مم. الحركة نفسها بتمتص البول آه، من- كده بالظبط يعني أدي جزء بي- بيعمل وبعدين ده يسيب علشان ينزل اللي اتحلب هنا وبعدين اللي وهكذا يقوم يعصر البول ل 24 ساعة الكلية بتف بيخش لها دم حوالي لتر و100 سنتي في الدقيقة بتنزل منه سنتي بول الله اكبر ده بيعتمد على درجة المائية اللي في الجسم يعني لو واحد شرب شاي كتير وشرب سوائل كتير هيبقى السنتي 2 3 سنتي مم.
لكن ده الطبيعي العام في الناس الطبيعي المتوسط مم.
طبعا أثناء الصيام بتقل الكمية اه ازاي يعني طبعا احنا بننصح الناس ان هم يعوضوا كمية السوائل اللي هي بتفقد بالنهار بالليل مم.
يوم يشرب من بعد المغرب لغاية الفجر قد ما يقدر شرب العادي يشرب مم.
في بعض الناس بيبقى يجي قبل الفجر يقعد يشرب بيشرب لغايه لما يملى بطنه ميه علشان ما يعطش طبعا هو ده فاهم آه، فهم ليس علمي آه.
لان هو اللي بيحصل ان الميه الزياده دي الجسم بيتخلص منها في الساعتين ثلاثه الاولى من الصباح يقعد يخش الحمام مرتين ثلاثه وبعد كده سلام.
خلاص يقعد لغايه مثلا من الظهر للمغرب ما يتبولش الا مره ده الطبيعي مم.
ولذلك تلاقي البول في المغرب مركز لونه غامق ليه لونه غامق لان الكليه عندها تعليمات من داخل الجسم ان ما فيش شرب يبقى ما تطلعش ميه اه تحتفظ بالميه يا سلام.
امال ايه سبحان الله وخلق فسوى وقدر فهذا هذا، هو ده المعنى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي- والذي قدر فهذا مين اللي قال للكلية تعمل كده ربنا رب العالمين هو في هرمونات نعم.
وفي إشارات من المخ وفي واحدة طبعا البني آدم ماشي ما يعرفش حاجة آه.
هو مشغول في حياته وفي دنيته الكلية لوحدها والكبد لوحده والحالب لوحده والمثانة كله شغال بانتظام وبحركة لو الواحد بيتحكم فيها هيفشل تماما يعني لو ترك الجسم للشخص ان هو ينظم عمله لن يستطيع طيب فيه سؤال جاي لحضرتك من الحاجة وجيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي الله يخليك الدكتور مع شكراً حضرتك.
جداً مع هذا البرنامج عايز اسال الدكتور انا مريضه سرطان وباخد كيماوي وبعد الكيماوي فوجئت بان المثانه فيها حرقان جامد جدا مع آه، حرقان طبيعي موجود من غير حتى ان انا اعمل بول فانا دلوقتي رحت لاكثر من طبيب وادوني مهدئات بالحاجات دي وادوني حاجات عصبيه وادوني آه، ح- آه، بتاع ده مضادات حيويه وادوني مضادات الالتهابات فانا داخل عليا رمضان وانا الحمد لله يعني حاجه وعايزه ادي فرائض ال- الشهر المبارك فمش عارفه الدكتور ينصحني بايه حضرتك ال- ال- الورم مكانه فين؟
ده في الغدد اللبنيه في الثدي وثانويات في الكبد والحمد والثانويات؟
لله ان الحاله مستقره يعني الحمد لله هو طبعا انصح بانك تعملي تحليل بول وانت قلت انك عملت عملت تحليل تحليل بول، بول وخدت مفهوش مضادات حاجة.
حيويه يبقى احنا عملت بنستبعد تحليل بول اه وما بنستبعد طلعش فيه حاجه وعملت آه، اشعه بالسونار على البطن ما فيش حاجه وعلى الكلى وكل الاطباء قالوا لي حاله الكلى كويسه وحاله المثانه كويسه لكن ده اضطرابات عصبيه في المثانه بسبب ال- الكيماوي فهل ما فيش حاجه تهدئ هذا الموضوع في طبعا ادويه ان كان هذا التشخيص سليم في ادويه ل- لعلاج اضطرابات المثانه لكن برضو اعملي آه، البول خليهم يعملوا تحليل خلوي للبول خلوي تحليل تحليل خلوي آه.
للبول يعني يفحصوا خلايا البول يشوفوا آه.
اخبارها ايه وطبعا راجعي الدكتور آه، بتاع اللي بيديكي العلاج الكيماوي آه، ما يخص الالم واضطرابات المثانه في اختبار اختبار آه، اسمه ديناميكيه التبول ده آه.
الاختبار ده بيبين آه، دقه التشخيص اللي اتقالك يعني لو عملت urodynamic studies او اسمها دي- ديناميكيه التبول على الجهاز هو هيقول لنا المثانه دي مضطربه او الاختبار عصبيه ده موجود فين يا دكتور ما حدش موجود في عندنا غير المستشفيات مهور عبد.
الجامعيه موجود حضرتك في المستشفيات الجامعيه والحكوميه في اقرب مكان لحضرتك اسمه جهاز لقياس ديناميكيه التبول ده هيبين نوع ال ال الاضطراب اللي في المثانه هل هو آه.
عصبي طب ما هو انواع يعني حتى لو عص- انواع وبالتالي ممكن ان شاء الله تاخدي العلاج المريح اللي هو يهدئ من عصبيه المثانه وعلاج سهل وميسر تاخدي قرص او اتنين على الاكثر كل يوم آه، زي ما انا قلت برضو اعملي تحليل خلوي لل- للبول كنوع من الاحتياط اه شاكره جدا يا دكتور عفوا يا فندم شكرا جزيلا آه، يهمنا الآن أن ننصح فيما يتعلق بالماء وحاجة مريض المسالك البولية إلى الماء نريد أن ننصح له سيادتك تفضلت منذ قليل وقلت بعضهم يستعد بكميات أكبر من الماء متصور أن هذا المخزون سيفيد على مدار اليوم سيادتك تفضلت فقلت أن الجسم في الساعات الأولى يتخلص من هذه الكمية الزائدة.
الزائدة آه.
إذا ماذا نصيحتنا بقى يبقى من المغرب للفجر يشرب آه.
شرب العادي وشرب عادي.
الشرب العادي العادي.
اللي هو اه يعني هو طبعا آه، ال- ال- الشرب اللي شربه قبل الفجر بيظبط المائيه وبيخلي عنده زياده لغايه قرب الظهر نعم.
يبقى ال- ال- الوقت اللي هو الساعات اللي ما شربش فيها وان كان عطشان من الظهر تقريبا او من قرب العصر للمغرب ثلاث اربع ساعات يعني لا تؤثر فيه شيء يعني الواحد يبقى منزعج من العطش ما فيش عطش في, في الاصل لان احنا في الصيام ولذلك يعني آه، احنا في الصيام من من فضل الله علينا ان احنا بنصوم بالنهار وبناكل بالليل كل انواع الطعام الحلال والشراب الحلال يعني نعم.
ما فيش حاجه محرمه علينا اثناء الليل ولذلك لا يحدث اي خلل في الجسم يعني هو الوضع اتقلب بدل ما كنا بناكل بالنهار بقينا ناكل بالليل نعم فطار وسحور يعني زي فطار وغدا وعشاء مم.
وبعدين انت بتلاقي في في في دنيا الناس احيانا تلاقي ناس تنام من العشاء للفجر طب ما هو في الفتره دي وهو نايم في غير رمضان لا ياكل ولا يشرب صحيح.
كانه صايم نعم.
يعني الصيام لا يضر على الاطلاق مم.
بل يفيد يفيد حالات كتير جدا يعني الناس اللي عندها ارتجاع في اسفل المريء نزي- نتيجة لزيادة الحموضة في المعدة عم- تطلع ح- حمض من المعدة على أسفل المريء يقوم يعمل ح- يحرقه بالت... يعني ي- ي- يؤثر في الخلايا ده حمض نعم.
حمض الهيدروكلوريك أسيد ده زي مية النار طيب ده- فيب... نعم معنا الأخ يحيى من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معك الأستاذ الدكتور تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير.
وأنتم السلام يا بخير فندم السنه الجايه كده نكون على عرفات جامعه ان شاء الله اللهم شاء امين يا الله.
رب اللهم امين والنبي سعاده الدكتور انا كنت من حوالي 15 سنه او 17 سنه فكنت عملت عمليه بواسير
ماشي فطبعا بعد عمليه عمليه البواسير دي آه، بعديها بسنه بالظبط ما بقتش اتحك يعني اتحكم في البول او في البراز لحد دلوقتي فانا مش عارف اعمل ايه
من بعد عملية البواسير حصل عدم تحكم في البول والبراز الو والبراز الاثنين كنت بجري بسرعه عشان اخش الحمام لو ما لحقتش ممكن اتبقى يعني اتبرز على نفسي او اتبول على نفسي اه ده السؤال اه نعم هو طبعا آه، يعني على كلامك عملية البواسير ممكن يحصل معاها آه، ان العضلة بتاعة ال- الشرج مم.
يعني يحصل فيها ده المفروض ما يحصلش لكن انا لا اعرف طبيعة العملية اللي عملها وقد لا يكون السبب من العملية احنا طبعا ده مم.
كلام من طرف واحد مم.
فأنا بقول إن لو حضرتك حد من بتوع الأعصاب بيشوفك بيفحص منطقة الشرج عصب.
بيسموها السادل شيبد اريا ويشوف العصب ال- العجوزي سكرة 2 3 4 اللي هم بيغذوا المنطقة دي ومدى كفاءتهم وإذا طلع فيهم حاجة ممكن تبقى حاجة في الظهر في فقرات الظهر من فوق وبعيدة تماما عن الشرج وانت ربطتها بالعملية فانت برضو راجع دكتور أعصاب قبل ما تراجع جراحة أعصاب أو أعصاب قبل ما تراجع حد جراحة عامة أو جراحة مسالك بولية لأنك أنت بتقول إن دي حصلت بعد عملية بواسير وده شيء نادر يعني لا يحدث ممكن يحدث يعني علاقته بالبول بعيدة نسبيا فأنا بقول لحضرتك ممكن يبقى اللي أنت بتقوله صح وطبعا اللي أنت بتقوله ده هو م- م- هو مش تس مش سلس يعني أنت بتقول بيسبقك البول يعني بتجري على البول بيسموها precipitancy يعني هو أو يجري يجري يجري ممكن البول ي- ي- ينقط قبل ما يوصل الحمام هو طالما تهيأ لعملية ال- اه هي فيها جانب نفسي كمان يعني ممكن جانب بس هو يعمل برضه زي الاختبار آه.
اللي قلناه للاخت اللي سالت يعني قبل المسألة ممكن تكون عصبية كده.
بحتة ممكن اه يعني احنا مش عضوية ولا عضلية انا عايز, ولا آه بتاع عايز حضرته يعرض نفسه على جراح اعصاب او باطني اعصاب يفحص المنطقه دي ويق- ويقول له هل اعصاب الشرج صمام الشرج واعصاب المثانه سلام ولا لا واذا كان لا ايه سبب التلف لان هي بعيده تماما عن عمليه البواسير شكرا جزيلا معنا الأخ حامد من البحيرة أو البحيرة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور الله يبارك فيك يا أخي كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبون كل عام وأنت جميعا بخير تفضل آه، لو سمحت آه، اعمل مداخلة مع الدكتور لو سمحت اتفضل تفضل آه، دكتور نعم
معاك الدكتور اتفضل اتفضل آه، لو سمحت يا دكتور والنبي آه، لو سمحت قل لا إله إلا لا الله اله الا الله وان محمد رسول الله معلش آه، انا اسف ولا يهمك آه، بقول لحضرتك يا دكتور والنبي نعم.
لو سمحت آه، انا عندي لما ب- بتبول دايما بحس ان فيه آه، كلاكيع في البول او حاجات آه، يعني التبول بيكون تقيل عندي شويه حاجات بيضة زي الشغط كده ما بشوفهاش امال بتحس ايه بحس بيها وهي نازله من الماسوره اه ماسوره القضيب بقالك قد ايه والله مده طويله يا دكتور قد ايه يعني شهر سنة سنتين ثلاثه سنتين ثلاثة بس عملت تحاليل عملت تحاليل يا دكتور ايوه فقالوا لي ان فيه كرات دم حمراء بتنزل في البول اه طب النسبه بتاعتها قالوا لي ما تخوفش ده هي من 14 ل 16
تجمعات ده يعني النسبة دي لا ما تعملش الأعراض اللي أنت بتقولها دي هتبقى حاجة microscopic حاجة ما تظهرش إلا بميكروسكوب واستحالة تعمل الكلاكيع الكلاكيع دي تبقى جلط إن كانت دم هتشوفها كانت شغط أبيض هيبقى ظاهر ف آه، يعني هو ده سؤال حضرتك ولا عايز تضيف حاجة تانية؟
لا انا عايز بس اطمئن من ناحيه الدم في البول الاول لان آه، من خلال اشعه طلع عندي برضه تضخم في البروستاتا شويه سنك كام سنة؟
آه، 46 سنه 46 سنة آه، حضرتك أنصح بالآتي اعمل تحليل أولا طلع حكاية الكلاكيع دي من نفسك حتى تتبين يعني اعمل تحليل بول في مكان أو اتنين أنت تطمئن إليهم دي نقطة النقطة الأولى لو التحاليل قالت لك مفيش حاجة يعني آه، خلاص يعني أصل الكلاكيع دي مفيش حاجة اسمها بتشوفهاش الكلاكيع دي حاجة لازم تتحس وتحس بألم أثناء نزولها هي يا إما دم يا اما آه، حاجه اسمها necrotic tissue في حالات معينه او آه، بق- حصوات بتبقى مؤلمه جدا وبتجرح وخشنه يعني واخد بال حضرتك فالتحليل هيظهرها اذا كان دم بالدرجه اللي انت بتقولها بيعمل كركبه لازم هتشوفه بعينك اما اذا كان من 15 ل 16 ل 20 ل- ده ممكن ما تحلوش يعني النصيحه له في الحاله دي النصيحة يعمل تحليل بول كويس وياخد العلاج على اساسه طلع في دم شديد في البول ومتكرر يعمل منظار على المثانه البوليه بعد ما يعمل موجات فوق صوتيه وان احتاج يعمل اشعه بالصبغه عشان يتبين ان كان في دم سبب مصدر هذا الدم ما هو ده ممكن يبقى اما من الكلى من الحالب من المثانه من البروستاتا سنك 46 سنه يعني يعتبر صح البروستاتا بتبدا من 40 سنه تقريبا تبدا تعمل بعض التغيرات في نسبه كبيره من الناس فطبعا دي مش هنقول لك اعمل عمليه بروستاتا ولكن في علاج قبل العمليه للبروستاتا بيريحك وبيرجع الاعراض كما كانت من قبل ان شاء الله شكرا.
فاختصارا نصيحتي تعمل تحليل بول كويس اذا طلع دم ثابت ومتكرر بتعمل موجات فوق صوتيه وان احتاج تعمل منظار علشان يتاكد من المثانه ويتاخد منها عينه نعم.
من الحته اللي الطبيب يشك فيها الاستاذ محمد من البحيره ايضا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور تفضل طيب انا حضرتك يا دكتور آه، والدي كان آه، عنده الضغط عالي جدا وبعدين آه، فجأة كده لقيت آه، لقينا ان هو إيه بقى بيتبول تبول لا ارادي فشوية كده لقينا ان التبول البول بتاعه بقى فيه دم فمش عارفين يعني السبب بيرجع لايه بالظبط كام سنه والدك آه، حوالي واحد 71 سنة او 72 سنة بيتعالج من اي حاجه غير الضغط ايه؟
في حاجه غير الضغط سكر او حاجه لا لا هو الضغط بس عنده هو ده بس يعني المشكلة دي بتجدد بعد ما كان بيتعالج من الضغط يعني طيب التبول اللا ارادي ده يعني بيبل السرير اثناء النوم يقوم من النوم يلاقي السرير مبلول ايوه مظبوط بيخش الحمام اه بخش الحمام كتير جدا طيب بس حد من بتوع المسالك يشوفوا احيانا المثانه في بعض الحالات دي بيحصل انسداد من البروستاتا تمتلئ الى اقصى درجه وبعدين تبدا تفرط البول يبقى عنده احتباس بس علشان كميه البول ازيد من قوه الصمام بدا يسرسب بول لوحده في الحاله دي تضخمت البروستاتا اه وقفلت او بتقفل مجرى البول او بتعمل اختناق في البول فهو ينصح بان دكتور اقرب دكتور مسالك بوليه ليه يشوفه هيشخصه ان شاء الله ما يخص ده ممكن يبقى سبب التبول اللا ارادي كده هو طبعا لما دكتور المسالك هيفحصه هيشوف المنطقه ال- او الاعصاب بتاعتها وهيوضح له السبب ما يخص الدم زياده الضغط زياده ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي الى نزيف بولي في بعض الحالات يا لأن سلام.
ايوه لان الشعيرات الدمويه في الكلى او في ممكن او في المثانه من زياده الضغط فيها تنفجر.
تنفجر وهي زي ما بيحصل في الانف مم.
وب- ممكن يحصل ولذلك من اسباب الهيماتوريا او النزيف البولي ارتفاع ضغط الدم واي واحد عنده ارتفاع ضغط دم المفروض بنقيس له الضغط علشان نشوف بيبقى من الاسباب وليس هو كل الاسباب
موقف مريض حصوات ال- الكليه او حصوات الحالب او حصوات المثانه بوجه عام من ناحيه الصيام ماذا يمكن ان ننصح له؟
هو ال- السؤال ده ذا شقين مم.
مثلا هل في بعض الناس يقول لك انا اصوم والله ما اصومش طب هل الصيام هيزود من الحصوات ولا هيعمل فيها ايه آه.
طبعا بالاستقراء وبالابحاث وبكل الاحوال وجد ان الصيام في الاسلام لا يؤثر اطلاقا بالسلب على مريض الحصوات الحصوات المسالك البوليه اللي هو حالته مستقره ووظيفه الكلى عنده كويسه هو طبعا يصوم واذا كان في الم بياخد علاج اما ان العلاج يبقى عن طريق حقن اثناء الصيام او بعد الفطار والسحور آه، الصيام لا يزيد من تكوين الحصوات على الاطلاق ليه يا سلام طبعا ليه نعم.
ان احنا انا قلت ان احنا في الصيام هو الوضع بيتقلب بناكل طول الليل آه.
بدل ما كنا بناكل طول النهار واخد بال حضرتك وفرصه التكوين اثناء وبعدين الأكل هو بن- بنمتنع في النهار عن الطعام اللي هو ممكن يكون فيه عناصر الحصوه تكون والشراب فهو احنا منعنا الطعام ومنعنا الشراب وبعدين ال ال اثناء الليل ال- الميه الكتير والتبول الكتير بيغسل اي ترسبات قد تكون من املاح او حاجه قد تكونت اثناء النهار وده احتمال نادر وبعدين احنا بالاستقراء المسلمين بيصوموا بقالهم 1400 واكثر 1400 سنه واكثر نعم.
لم يثبت على الإطلاق أن الصيام الإسلامي كان سببا في تكوين حصوات آه.
وإلا كانت بقت في العالم يعني ما نسب تكوين الحصوات في المسلمين كنسبها في أي أمة أخرى اكيد اجريت بحوث في هذا أجريت طبعا مش أكيد أجريت وفي أوراق ومعانا أبحاث وكل شيء بس هي من غير أبحاث هي مستقرة يعني دلوقتي لو إن الصيام الإسلامي بيسبب حصوات كان يبقى يقول لك ن- حصوات الصيام عند المسلمين ما كانت تبقى سمع.
بأبحاث كده زي مثلا.
مثلا بالهارسيا في مصر مثلا حاجة مميزة مم.
لأنها موجودة وبيننا أكتر من غيرنا مم.
كان برضه هيتقال الحصوات عند المسلمين العالم الإسلامي في عند العالم المسلمين، الإسلامي صحيح.
بسبب الصيام لكن لم يحدث صحيح آه.
طب ومريض القسطره اللي هو مضطر للقسطره طول ال- الوقت هو القسطرة طبعا دي عبارة عن أنبوبة ع- بلاستيكية بنستعان بها لتصريف البول في معظم الأحوال لها أسباب أخرى نحن ممكن ناخد منها عينة بول للتحليل إلى آخر الأسباب بس في الغالب بنحطها للاحتباس البولي أو بعض بعد بعض العمليات الجراحية اللي عنده احتباس بولي حاد أو مزمن ويروح ويركب قسطرة إن كان صائما هو طبعا بيبقى مريض مم.
ربنا قال فمن كان ومن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من فعدة من ايام اخر هو ركبها النهارده طبعا لما بركبها فيها إدخا- دخول القسطره ودخول حاجه من- مرطبه علشان القسطره تخش بسهوله وكده فعلى علمي ان كثير من المذاهب يقول لك ده حاجه دخلت الى الجسم من منفذ طبيعي تفطر هو راكبها النهارده وعايز يصوم بكره يصوم لانها بقت جزء في جسمه وبعدين الصيام لا يشترط له الطهاره وهو ممكن يصلي فاذا كان ممكن يصلي يبقى هو طاهر لان البول بيتجمع في كيس ولا ينزل الى هدومه ما بينز- ما بينجسوش البول في حالات الاسره بنحط له كيس تجميع بول فهو ان كان مزنوق لها قوي وتتعمل خلال النهار وحس طبعا عنده احتباس بول يبقى الم شديد واخد بال حضرتك ده ممكن يفطر وان شاء الله يقضي هذا اليوم بيوم اخر اما اذا كان الامر بسيط ممكن ينتظر الى بعد المغرب يبقى أف- افيد لصيامه ركبها النهارده اثناء النهار وفطر النهارده يبقى بعد كده يصوم لانها هتفضل فيه ممكن تفضل اسبوع اسبوعين ولا داعي ابدا لان يفطر في وجود القسطره لانها خلاص بقت كانها جزء زي اللي مركب اي طرف صناعي بقت جزء من جسمه الى ان تزول ان شاء الله طيب صائم فوجئ بمغص كلوي حاد اثناء النهار ايوه ه- يعني كيف نتصرف في هذه الحاله هو اسباب المغص ال- بحيث يستمر في الصيام يعني.
نعم اسباب المغص الكلوي الحاد لما بيحصل في الغالب بتبقى حصويه صغيره بتنزل انا احنا قلنا ان الحالب بيحلب البول والح- مم.
الحلب ده لما يبقى بعنف مم.
بيبقى مؤلم زي المغص في الامعاء هو مغص الامعاء عباره عن تقلصات في الامعاء مم.
عضلات الامعاء اثناء حركه بتتقلص الانقباض اه بتتقلص اكثر مما ينبغي يعني بشده فبتؤلم فبرضه حوض الكلى يعني لو في حصوه في حوض الكلى حتى احنا معانا بعض الصور ممكن يبقى نبينها للناس نعم.
لو لو الاستاذ يورينا ال- الصور طيب، ن- طيب.
نشوف ان الحصوات شاء الله هنعرضها دلوقتي.
آه، حوض الكلى هو في آه، في عضلات ناعمه بت لما بيبقى في جسم غريب او مثلا ده الصوره دي بتبين الكلى اهي على الشمال مم.
واللي جنبها دي الوحده وحده الترشيح شوف حضرتك دي وحدتين وحده الترشيح الكليه فيها الوحده فيها مليون وحده من دي الله.
شايف حضرتك قد ايه سبحان الله.
الخيوط دي كلها فيها دم داخل والدم ده في الكرة اللي هناك دي بيخش مم.
في شعيرات دموية والشعيرات الدموية دي بتعصر الدم بنتيجة ضغط موجود داخلها يقوم ال- المية تنزل في الأنابيب الطويلة دي مم.
يقوم الأنابيب دي تمتص الأم- الحاجات المطلوبة للجسم اه وتسيب الحاجات غير المطلوبة تطرد خارج اه الجسم.
تطرد خارج خارج الجسم نعم.
فده ترتيب الهي ربنا سبحانه وتعالى عمله على اساس آه، ال- ي- يبقى الجسم يحتفظ بحيويته ورينا الصوره اللي بعد كده ان امكن طبعا لما بيبقى في حصوه في الحوض مم.
حوض الكلى اهي شفت حضرتك نعم.
بص دي في حصوتين فوق اهم شايفهم أنا.
وفي حصوه تحت مم.
الحصوتين اللي فوق ده دول دي في مقدمه الحالب باين ايوه دي في اعلى الحالب اه وب- مع نهايه الحوض مم.
طبعا ال- ال- الالم اللي بيحصل من ال- من الحصوات دي بقى نتيجه من ان الجسم سبحان الله يعني ده الجسم عرف ان ده حاجه غريبه خارجه عن تكوينه مم.
فيعصرها يعصرها يزيد من الضغط عليها عشان تنزل مما يسبب الم لل ألم شديد مبرح ولذلك حضرتك يعني ال- معظم حص... الناس بتنزل حصوات كتير من غير ما يحسوا بتبقى صغيره مم.
لان الجسم بيطرد اي جسم غريب فيه طبيعه من, من فضل الله آه.
الحصوه لما بت- بتبقى بهذا الحجم بيبقى فيه سبب الى ادى الى انها تتركن في في, في الحته دي اما ان ضيق او انسداد او هي تشعبت ووقفت فالالم اللي بيحصل من المغص الكلوي بيبقى معظمه اما ان حصوه بتطرد او تجلط دموي بيطرد او اي حاجه من الأف- من حاجات تانية يعني شغت او حاجه بيطرد دي آه، اللي يجيله هذا الالم اثناء النهار شوف حضرتك دي اشعه عاديه بتبين حصوه اهي البيضه اللي على الشمال عند العلامه الحمراء العلامة دي الحمراء.
دي حصوه في حوض الكلى ومتشعبه بحيث انها واخده اجزاء من ايه من حوض الكلى دي بتبقى من الحصوات اللي بتقفل ما شفت حضرتك بص دي اشعه بالصبغه مم.
لو بصيت على اليمين اللي هي آه، على الشمال الناحيه الثانيه نعم.
تلاقي الكلى مش متضخمه مش كبيره مم.
ده طبيعيه اما اللي ناحيه اللي فيها العلامه الحمراء آه.
بص بص البياض متضخم.
اضخم آه.
واكثر نعم.
وواقف تقريبا وفي بول نازل طبعا لان الحصوه مش ساده ك- ك- انسداد كامل لكن ال- ساده انسداد جزئي فعامله ارتجاع للبول وعامله تضخم كور فوق اهي آه.
ده دي حصوه آه، بتبقى م- عامله قفل وانسداد وبتبقى مؤلمه طبعا ده لازم يعمل عمليه علشان اللي دي يسل- ممكن تنزل بالصدمات دي اه دي لها انواع من العلاج اما انها لو كانت في الحجم 2 سم 3 سم في الغالب بتبقى اسهل لكن اكتر من كده بتفتت بتنزل بالموجات التصادميه او بالمنظار او بالفتح لمن لا يجد هذه الوسائل يعني مش حرام ومش غلط افترض مكان ما فيهوش الوسائل دي آه.
في حصوه زي دي ده عادي ما كنا زمان بنفتح الحصوات دي على ما كانش طول.
فيه الاجهزه دي موجوده نعم.
يتفتح وتتشال الحصوه وبتخيط وبترجع كلها تماما كما كانت فاجابه على سؤال حضرتك المغص الشديد او المغص الكلوي الشديد اثناء الصيام ننصح بان المريض ممكن ياخد ادويه حقن ويفضل صايم وحقن هتبقى اسرع من اي شيء تاني لو خد ادويه حقن حقنه او اتنين في حقن في خلال عشر دقائق بتريح الالم ويبقى المريض كان لم يش... كان لم يحدث معه شيء ياخد الحقن وبعد كده بيعمل اشعه علشان يتبين سبب هذا المغص ايه علشان ما يرجعلوش تاني او ياخد علاج جذري و- وتتحل مشكلته ان شاء الله طيب مريض يعاني من تضخم في البروستات كيف يتناول علاجه أثناء الصيام طبعا تضخم البروستاتا ده على حسب حجم البروستاتا واعراض البروستاتا عامله قد ايه من مشاكل بالنسبه له وفي الغالب احنا في المراحل الاولى يعني اول ما بيجي لنا العيان ما بنقولش عمليه على طول لا مم.
بنشوف احيانا يجي العيان باعراض تضخم بروستاتا وليست بروستاتا مثلا عنده التهاب في البول عامل تكرار في البول يقول كل شويه اخش الحمام طب ليه نفحصه نلاقي هو التهاب في البول عنده مثانة عصبية عنده سكر عنده حاجات من الحاجات تعمل تكرار البول أو عنده ضيق في مجرى البول حالات كتير جدا يعني يكفي تناول العلاج في الليل و...
و...
آه هو على حسب الحالة تناول العلاج بعد الإفطار والسحور هو ده اللي بيمشي في معظم الأحوال ولا داعي أبدا ليفطر لأن لا, لا سبب آه، لي- ليه علشان يفطر بهذا ال- الحال
بعض النسوة يتناولن بعض الحبوب حتى تحتبس الدورة أو لا ينزل عليها دم الإيه- الدورة وتريد أن تتم صيامها ثلاثين يوما يعني أنا من وجهة نظري الشخصية في هذا المقام أراها تصادم الفطرة التي فطر الله الناس عليه ربنا الذي كلفها بالصيام وفرضه عليها يعني يعلم أنها آه، أو يعلم سبحانه وتعالى أنها لن تتم صيامها وستأتيها الدورة أو العادة الشهرية ستة أيام أو أكثر أو أقل حسب العادة التي تعودت عليها وهي بذلك تصادم الفطرة وأكيد الجسد يتأذى من هذه الحبوب فمن وجهة نظري الشخصية وكما قرأت العلماء الشريعة ليتها تترك الأمور تسير على طبيعتها وعليها أن تصوم في عدة من أيام أخر لكن من الناحية الطبية يا ريت سعادتك آه، تفيدنا في هذا المقام آه، بسم الله الرحمن الرحيم هو الدورة الشهرية ده شيء فسيولوجي طبيعي في تكوين الأنثى من سن مثلا 13 14 لغاية سن 45 50 إلى سن اليأس وهي بتبقى دورة بس- بتسببها هرمونات في داخل آه، الجسم نعم والهرمونات دي بتعمل ان طبقة جدار الرحم تتضخم تتضخم تتضخم لغاية ما يصل معين يقوم التضخم ده آه، الدم ما يوصلوش بسبب هرمونات بتروح واقع يقوم يخرخر دم ده آه، الفسيولوجي او الت- الوصف بتاع الدورة الشهرية لما السيدة عائشة حاضت اثناء ال- الحج وعيطت فالنبي عليه الصلاه والسلام شافها بتعيط فقال لها بتعيط قالت ايه يعني الدوره فقال لها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم نعم.
صلى, صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام فأنا أؤيد ما تقول وإن كان أنا قرأت للعلماء أنه يجوز, يجوز له يعني ذلك.
الصيام صح صحيح ويجوز في الحج كذلك ويجوز في الحج كذلك والضرر مظنون يعني ما فيش ضرر لأنها بتبقى مش كل شهر هتعمل الشغلانة دي مم.
ده هي مثلا شهر في السنة لكن إن تركت الأمور لطبيعتها أفضل كان ذلك أولى أولى وإن أخذت افترض يعني أنت عارف روحانية الصيام وشهر رمضان ويمكن مع- مواظبة على التراويح في المسجد مم.
وقراءة القرآن وعايزة تز يعني برضو الأيام في غير رمضان حتى وإن كان قضاء لرمضان ما بيبقاش فيه نفس الروح بتاعة رمضان فإذا يعني أضيف إلى كلامي أن تستنصح طبيب أو طبيبة أمراض نساء في هذا الأمر إن قال لها لا حرج يبقى لا حرج وتتوكل على الله وتعمله ولا يضر صيامها إن كانت عايزة تسيب الأمور زي ما سعادتك أستاذنا قلت يبقى نعم.
ده أفضل لها ولا حرج في ذلك إن شاء الله طيب آه، أخيرا لأن الوقت أدركنا كالعادة يعني بعضهم أو كثيرون منهم بمجرد سماع الأذان أذان المغرب يقبلون على الطعام ويتصرفون مع المائدة تصرفات همجية أقل ما يقال فيها مما يترتب عليه أنهم لا يحسنون أداء الصلوات صلاة القيام المسبوقة بصلاة المغرب والعشاء ولا يعني أظن أن هذا أيضا هذه التخمة لا تمكنهم من الاستمتاع بالصلوات التي تؤدى في ذلك الوقت ولا تمكنهم من تدبر الآيات عند تلاوتها في الصلاة ليتكم تنصحون لهؤلاء بأسلوب أمثل يمكنهم من أداء هذه الصلاة ومن أداء القيام والتهجد على نحو مريح يمكنهم من الاستفادة من الصلاة هو من عظمة الإسلام أنه دين معجز نعم وربنا قال ما فرطنا في الكتاب هذه من شيء نعم والنبي عليه الصلاة والسلام في كل نصائحه صلى الله عليه وسلم يعني هو كان آه، أمي كما نعلم وبقاله 1400 سنة وما كانش فيه الطب ده خالص ولا الفكر الطبي اللي موجود حاليا بالأبحاث دي خالص مم.
لكن ما وجدنا شيئا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم مع العلم الحديث بحسب دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام.
إن هو إلا وحي يوحى نعم.
لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات مما من هو إيه الجنة.
الفكرة؟ الفكرة الطبية مم.
إن طبعا لما بتسمع الأذان احنا طبعا اثناء الصيام عندنا نسبه الجلوكوز منخفضه في الطبيعي نعم.
لان احنا صايمين طول النهار نعم.
فلما بتاخد بلحه اتنين تلاته زي ما يكون تعوض.
بتدي اه، ترفع نسبه الجلوكوز نسبيا في الدم مم.
وما تروح تصلي بقى المغرب سواء في البيت او في المسجد يجي بقى الشهيه الجارفه اللي, اللي هي المفروض موجوده خلاص يعني هديت هبطت شويه يوم لما تيجي تاكل يبقى عندك استعداد لتطبيق السنه ما انت يعني انت غير ما تبقى قاعد الله اكبر والت- والترابيزه قدامك عايز تاكل كل شيء لكن لما تبقى كلت حاجه خفيفه ورحت صليت وجيت السكر في الدم عندك بقت نسبته يعني قرب الطبيعي فانت جاي عندك يعني قناعه والشهية وهدوء والشهية تراجعت أخف، حدتها.
تراجعت حدتها يوم تيجي لما تيجي بقى ونقول لك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تقدر تطبق ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نعم.
طبعا المعروف علميا ايه ان الدم في الجسم بيروح لاكثر عضو فيه نشاط مم.
بدليل اللي بيذاكر على مكتب مم.
رجليه بتسقع مم.
ليه؟ لأن المخ خد معظم الدم يا سلام امال ايه من الاطراف هو الاطراف فيها دم مم.
بس هو الجزء اللي شغال في اثناء ال- التركيز هو اللي إيه؟
بيستحوذ عليه.
اه لما الواحد بياكل ال- اكتر جزء اكتر جهاز م- م- هيشتغل المفروض المعدة.
الجهاز الهضمي نعم والم- الجهاز يقوم الهضمي.
معظم الدم يروح يتجه إليه.
للجهاز الهضمي آه.
يقوم البناء الواحد يحس ب بارتخاء سبحان وده عايز ينام وعايز يريح بعد الاكل سبحان الله.
طبعا ده لو ملى المعده غير ما يبقى تلتها والمحصله واحده يعني هو اللي ياكل التلت بعد ربع ساعه لو جبت له اي اكل هيرفضه لانه خلاص هو هو هي بتبقى نهم وبيجي عند وقت وذاك الناس اللي بتعمل ريجيم ويقول لك اعمل كذا وكذا احنا لا نعترض على احد بس بنقول لهم نصيحه مم.
هو اهم شيء في الرجيم التحكم في الفم مم.
لان لما الناس بتاكل كتير المعده جدارها بيترهل يوم ما تشبعش الا بالامتلاء فما هو قاعد يحشي فيها يحشي فيها يحشي فيها بقت تاخد كيلو 2 كيلو ونص 2 كيلو 3 وهكذا ياكل ك- عشان يشبع مش هيحس بالشبع الا لما يملاها لكن هو لو ولذلك في بعض الناس بيلجأوا لعمليه تدبيس المعده واقتطاع جزء من المعده طب وليه؟ رب الاسلام حل هذا الجزء بان احنا الثل- الثلث ناكل المعده هترت هتنكمش مع الوقت وهكذا فطبعا احنا بنقول الناس المسلمين في اثناء الافطار الثلث والثلث والثلث علشان تقدر تفوق للصلاه والثلث وبعدين كثير.
لما ترجع من صلاه التراويح نعم.
ممكن تاكل الاكل يبقى اطعم وافيد نعم.
غير ما تبقى طول الصلاه طبعا اللي يملى المعده على الاخر بيحد من حركه انقباض القلب اثناء الحركه بتاعته آه، ونحن بدورنا في نهاية هذا اللقاء المبارك الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر في دمياط في دمياط ونشكر لسعادته هذه النصائح الغالية ولرده الجميل على أسئلة السادة المشاهدين والحقيقة من وجهة نظري الشخصية حققنا خيرا كثيرا هذه الليلة من وجود فضيلته أسأل الله عز وجل لكم مزيدا من التوفيق وأن ينفع الله بكم أبناء وبنات المسلمين أينما وليتم الوجه الكريم نشكركم أيها السادة ونبارك لكم ونهنئكم بمقدم رمضان إن شاء الله ونلقاكم في الأسبوع القادم في روضة الصائمين شكر الله لكم وشكر الله كذلك لأبنائنا الكرام الفنيين ولمخرج هذا البرنامج وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام نور يهدي للإيمان نور المولى ذي الإكرام قد أفلح من جعل القرآن